بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين اعلانات الصوم الكبير اعلانات يعني ايه مش مقصود بيها الاعلانات العاديه ربنا اعلن عن نفسه بالتجسد جالنا عشان ما كناش عارفينه الصوم الكبير يقال انه زمان كان فتره اعداد الموعوظين للمعمودية عشان كده تلاحظوا أول امبارح كان اسمه حد التناصير لأنه لغاية دلوقتي في البلاد تلاقي عيال كتير قوي تتعمد الحد اللي فات والأسبوع ده بالذات لأن كان الناس اللي بتؤمن على كبر يقعدوا الفترة دي صايمين وبيحضروا القرايات ويقروا ويتشرح لهم القرايات ونتأكد من إيمانهم وتوبتهم وبعدين يتعمدوا عشان يتزفوا في زفة القيامة ويفرحوا معانا فكأن برنامج قرايات الصوم كان مركز أساسا على الناس دول لإعدادهم للمعمودية عشان كده تلاحظوا سيرة المية كتير في القرايات يعني المولود أعمى في مية مش كده والمخلع في مية والسامرية فيها مية ايه الحكاية ما احنا عشان نقول معاني المعمودية وبرضه في تركيز واضح على التوبة لابن الضال والسامرية وكل دول بيتوبوا لما قبل المعمودية أو الاستعداد للمعمودية إنما أنا عاوز أركز على خط كده لألا يكون غاب عننا نلحق نشبع بيه معنى جميل قوي نراجعه في نهاية الصوم أولا إعلان أبوة الله الكنيسة في اختياراتها للفصول لو لاحظتم بتركز معانا وبتسألنا سؤال مهم هو أنت اكتشفت أن ربنا أبوك ولا لسه المعنى ده مال عقلك وقلبك ولا لسه عايش كأنك مالكش أب بداية الصوم خالص حد الرفاع كان لما تصلي اقفل على نفسك وصلي لأبوك لما تعمل صدقة اعملها تعرفش حد خلي ابوك بس لما تصوم اغسل وشك محدش يعرف دي حاجة لابوك ولما تصلي قول ابانا الذي كله ابوك ابوك كل ده اول يوم يبقى كأن الكنيسة بتقول لي من قبل ما اصوم اتمتع بابوك اكتشف يعني ايه ربنا ابوك دوق المعنى دوقه وانت كل يوم بتقول ابانا الذي عشان كده تلاحظوا ان الترتيلة الاساسية طول الصوم جيبني أبانا الله بنغني أبانا الذي بنتمتع بالأبوة فاحنا في الصيام بنكتشف بنعيد اكتشاف يا ربنا أبويا طب وأنا محتاج إيه وهخاف من إيه وهيحصل إيه إذا كان فداني بذل ابنه الوحيد لأجلي كيف لا يهبني معه كل شيء ايه الشيطان ده اللي ممكن يقف قصادي اذا كان ربنا ابويا ايه الناس دول اللي يفزعوني اذا كان ربنا اللي خلقهم ابويا ايه الظروف اللي ممكن تضيق عليا وتبهدلني اذا كان ضابط الكل ابويا ايه اللي ممكن يحصل لي اذا كان ابويا ربنا فانت طول الصوم بتغذي نفسك بحته ابويا ربنا الحد الاولاني بتاع الكنوز يقول ايه أبوكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه إعلان إعلان مهم خبر جميل أبوك عارف يا ابني واحدة تبقى مخطوبة ومحتاسة يا ست أبوك دريان ما تعوليش الهم ما عرفتيش تاخدي قرار هو هياخد لك القرار واحد يقول هاجر ما هاجرش هاجر ما هاجر يا ابني بطل خوت ما ترميها على أبوك وتسكت هو أبوك مش عارف يعني هو يتصرف واحد اترفد من شغله ومهموم مهموم ليه يعني إذا كان أبوك بيأكل العصافير ما بيسيبهمش تجوع أنت هتجوع ما تفتكر إن أبوك عارف احتياجك واحد يقول ده المدارس والكليات وهربي وهجوز يا عم بس أنت شايل الطين ليه كده مش في أب عارف كل حاجة يبقى هنا كلمة أبوكم يعلم ده إعلان جميل بنكتشفه في الصيام عشان الواحد يبقى رايق كده رامي كل حاجة على ربنا يقوم عدو الخير يجي يعمل ايه الحد التاني ان كنت ابن الله يجي بقى يشككني في دي يقول ده منظر واحد ابو ربنا طب هو سايبك ليه طيب سايبك جعان ليه سايبك مذلول ليه سايبهم يعملوا ويسووا فينا ليه فأنتم مصدقين أن أنتم ولاد ربنا يبقى هو كل اللي غيظه وفرسه حكاية ولاد ربنا إنما المسيح يبص له كده باحتقار ويقول له ابن, ابن ربنا غصب عن عينك هتشككني في إيه أنا ابن ربنا طبعا من غير ما الملائكة تشيلني ابن ربنا ومن غير ما أكل ابن ربنا ومش عاوز حاجة من الدنيا وبرضه ابن ربنا فيبقى التجربة كلها بتتكلم عن إن كنت ابن الله أيوة الإجابة أنا ابنه طبعا أنا اتعمدت وقال أنت ابني أنا اليوم ولدتك فأنا ابنه ومش فارق معايا أي حاجة يجي الحد اللي بعده الابن الضال بقى يورينا جمال هذا الأب ما فيش أحلى من كده أب أب يعرف يسامح وينسى بلا حدود ركض ووقع على عنقه وقبلوا هاتوا الحلة الأولى ولبسوه جعلوا خاتم في يده حذاء في رجليه فلنأكل ونشرب ابني كان ميت وعاش طب ما فيش كلمة كده ولا كده مش تستنى لما يعتذر طب مش بس يدفع حاجة من اللي ضيعه مش أب طيب جدا نبشر بهذا الأب نتمتع بهذا الأب في الصوم نرجع مهما قصرنا كلنا حاسين بالتقصير في الصوم وجايين خجلانين في الأسبوع الأخير ونقول له برضه راح زي كل سنة ما شبعناش بالصوم كفاية ما صليناش كفاية كان ممكن نعمل أكتر من كده ما تعولوش الهم ربنا طيب أب ياخدك في حضنه يقول له خلاص ما تفكرش في اللي فات خليك في حضني دلوقتي وخلاص تعال نفرح بال... بالحفلة اللي هعملها لك انت زي الميت وقمت اذا هنا ابوه جميله ممتعه طيبه بلا حدود وتسامح بلا حدود ومش مطلوب كتير يطلع يحايل الكبير المتعب ويقول له يا ابني ده انت معايا كل حين مش واخد بالك كل مالي فهو لك ما تعملش في نفسك كده ما تبهدلش نفسك بكراهيه اخوك ما تبهدلش نفسك بالانانيه دوق قد ايه انا بحبك اكتشف قد ايه انت متمتع انك في بيتي وانا ابوك لكن هو للاسف الكبير ده ما بيفهمش اذا اعلان ابوه الله يحطنا في سؤال على اخر الصوم هو انت لسه بتدور على اب انا فاكر كتاب مش فاكر قريته زمان كده فلسفي شويه يقول البشريه تبحث عن اب معنى زي كده chapter في كتاب الأبوة معنى قيم لا يمكن الإنسان يستغنى عنه يعني حتى لو واحد عجوز أبوه راح السما من كتير إنما صدقوني لو كلمته في الأبوة عينيه ترغرغ طب ده راجل عجوز هو نفسه جده آه جده بس لما تفكروا لما كان طفل وأبوه كان يجيب له هدية يفرق معاه طب مش كبر على الكلام ده لا ما كبرش اصل الابوه قيمه معنى مطلوب لكل السنين الابوه تمثل الامان تمثل الحب المسؤول وانت صغير رامي كله على ابوك هو يشيل فانت محتاج اب الى الشيبه انا احمل الى الشيخوخه انا هو مش هتكبروا عليا يا عيال هتفضلوا صغيرين وهفضل ابوكوا حتى لو انتوا 100 سنه هل انت لسه بتدور على اب لغايه اخر الصوم ما اكتشفتش ان ربنا ابوك بتقول جيب نيوتو مش واخد بالك من جمالها ده دي لوحدها تخليك طاير لا فارق معاك اكل ولا شرب ولا نوم ولا كرامه ولا يعملوا اللي يعملوه في البلد ده انت ربنا ابوك خلاص معاك كل حاجه تاني اعلان جميل في الصيام اعلان رحمه الله أنا بركز على الإعلانات هتقولي ده كلام يعني عارفينه معلش ما هو عارفينه بس مش مش هضمينه مش شبعانين بيه إعلان الرحمة يعني إيه الصيام ده صدقوني في قراياته عمال يقول كل يوم ربنا رحيم جدا ما تضيعوش رحمته إلى الأبد رحمته تيجي قصة الابن الضال نشوف رحمة غريبة رحمة بلا حدود رحمة لا تعير الإنسان بأي يعني تعيير ما يقولوش خالص عملت كده ليه طب السامرية خمس رجالة والسادس مش جوزها وحياة كلها فساد مفيش كلام في الحاجات دي خالص احترام شديد وكأنها إنسانة محترمة جدا يا رب ده أنت قدوس ده أنت ما بتطقش الشر لكن أنا بحبها وبرحمها ومهما عملت هتفضل بنتي وعاوزها تخدم معايا وعاوزها تتمتع بالسماء طب واللي فات ده كله معلش ما هي ضعيفة زي غيرها طيب والمخلع اللي عامل بلاوي عشان كده اتشل قال ما انا كنت بأدبه بس لكن مش عاوزه يهلك انا هشفيه واقول له ما تغلطش تاني لاني خايف عليه يغلط تاني يضيع نفسه والمولود اعمى مين غلط هو ولا اهله لا مش مهم مش هم اللي غلطوا ده انا بس عاوز اظهر رحمتي قرايات الصوم كلها بتركز ربنا رحمته واسعة جدا وعشان كده تلاحظوا ان احنا بنعمل بروفا للصوم الكبير قبلها باسبوعين صيام يونان ويونان مثل جميل قصة يونان يعني عن الرحمة ربنا رحمته واسعة يبقوا الناس بقالها سنين بتغلط وتلخبط 40 يوم يشيلوا السنين ويونان يلخبط ويلخبط ثلاث ايام يشيلوا كل اللخبطة ايه الطيبة دي يعني تبقى مديون بمليون جنيه تدفع جنيه تاخد براءة اتصور كده هي طبعا مفيش حد بيدفع حاجة لكن يعني قد كده ربنا طيب في, في الأنبياء الصغار يقول لك هاتوا لكم هاتوا معكم كلاما وارجعوا لربنا يعني ما تجيبوش حتى ذبايح هاتوا كلمتين وانتوا جايين هاتوا كلمتين يعني ايه هاتوا كلمتين هنضحك عليه بكلمتين يضحك عليه يعني اه يضحك عليه مش يضحك يعني هو لكن مقصود ما فيش أطيب من كده الرحمة واسعة جدا هو الابن الضال جايب معاه ايه عشان يعتذر جايب كلمتين أخطأ إلى السماء وقدامك ينفعوا ينفعوا قوي الكلمتين دول وفي مثل المديونين هتجيب ايه يا مديون انت عليك رقم خرافي هتدفع منه كام المعيش ولا مليم طب هتعمل ايه تحنن علي حاضر حاضر خلاص كده خلصت كلمتين يشيلوا كل ده ترك له الدين اعلان رحمة أنا ربنا رحيم لأن كلنا الشيطان بيحاربنا أنت مش هتدخل السماء مهما عملت أنت وحش أنت شرير الخطايا الكبيرة اللي عملتها دي اللي محدش يعرفها دي دي أعدالك تطلع لك كده في يوم الأخير تشهد عليك ده أنت كمان في خطايا ما تعرفهاش مستنياك ده أنا بكلم لغة الشيطان أه؟ كل ده قدام رحمة ربنا ينهار لا الشيطان ده كذاب ده هو متغاظ من رحمة ربنا الشيطان لأن احنا نقعد نتغنى برحمة ربنا نقول كقطرات المياه كرمل البحر يعني رحمة ربنا طب عد كده قطرات المية مش هتتعد عد رمل البحر خطاياك قد ايه كم مليون يعني خطية جبت الملايين وماله هتلاقي عنده مليارات هو في الرحمة السؤال بقى اللي يفضل في آخر الصوم هل بعد ده كله لسه بتدور على رحمة ربنا لسه بتشك فيها لسه خايف يكون ما سامحكش ما سامحكش ازاي وانت جاي للمصلوب ده احنا بنختم الصيام الجميل ده نقف قدام الصليب عشان يقول صدقوني مسامحكم اهو بموت اهو عشان ما حدش فيكم يشك انا خطاياكم هشيلها لان الشيطان اللي بيضحك عليكم يقول ما فيش غفران ما فيش سماح الخطيه قاعده امال انا بموت ليه فكأن المسيح في آخر الصوم بيتصلب قصاد عينينا عشان يأكد لنا ادي رحمة بلا حدود ادي غفران بلا حدود ببلاش بس تعالوا لكل من يقبل احنا كلنا ساعات نتحارب باحساس الذنب احساس الذنب ده يدفن عند الصليب يدفن في قرايات الصوم هل الابن الضال ينفع يحس بذنب ذنب ايه يا ابني انا نسيت خلاص يا بابا ده انا عذبتك ده انا ضيعت يا حبيبي انسى الكلام ده خلاص انا فرحان بيك وخلاص السامريه تقول له ما انا كمان ما لقيتش حد زيك يحترمني اصلي بهدلت روحي خلاص يا بنتي انا ما ببصش على اللي فات انت واحده جديده دي دلوقتي اللي فات مات يعني ما احسش بالذنب شوية لا ما تحسيش افرحي بالعطية وخلاص لأن ساعات إحساس الذنب يمرر الحلق ويفضل الواحد يقطع في روحه ويعذب في نفسه ليه يا ابني كده ما أنا بقول لك أنا مسامحك وخلاص أنت لسه بتدور على غفران ما هو انت يبقى هتفضل خايف خايف ما يسامحكش ما هو خايف يبقى انت مش فاهم يبقى ما سمعتش القرايات يبقى ما وقفتش تحت الصليب خايف من ايه ده انت تحت الصليب تتدف تحت الصليب تطمن انه لا يمكن خطاياك هتعطلك عن السماء ليه ما هو هو بيتصلب ليه عشان يقطع الصك اللي عليك عليا تهم متلتلة هيقطعها كلها مش هيفضل ولا تهمة عليا ديون مش ممكن ادفعها هو بيسيب الدين كله مهما كانت الأصفار يترك كل شيء بأمارة صليبه يبقى ما فيش داعي تخاف ما فيش داعي تنزعج ما فيش داعي تقلق ثالث إعلان جميل طول الصوم إعلان تجسد الله أباء كتير تستغربوا بقى لما تأملوا في القصص الابن الضال والسامرية والمخلع والمولود أعمى تلاقوا انتوا خدام بقى فهطلع بيكوا طلعة كده صغيرة ما كانوش يبصوا يقولوا تفتكروا ليه دول بالذات ولا واحد له اسم الابن الضال عارفين اسمه السامرية يعني بيقولوا عارفينها لكن مش مش موجود في الكتاب المخلع المولود أعمى ليه الوصف دون ذكر الاسم عشان الكنيسة عاوزة تقول كلنا ابن دار وكلنا سامرية وكلنا مخلع وكلنا مولود أعمى ومبروك عليكم كلكم حضن أبوكم وغفران أبوكم والشفاء بتاع أبوكم والاستنارة بتاعت أبوكم يبقى الكنيسة بتقول كلنا العينات دي مفيش ولا عينة في ذاتها احنا كلنا كده طب امال ايه بقى هنا الخبر الحلو المسيح ربنا جه الدنيا عشان المقاسي دي كلها ما احنا بنقول الفترة دي كانت اعداد موعوظين اهم درس للموعوظين ايه الله تجسد اهم درس للشخص اللي هيتعمد ايه الكلمة صار جسدا وحل بيننا لو قلت له يا رب جيت ليه يقول لك جيت يا ابني عشان اخدك في حضني جيت ليه يا رب جيت عشان السامرية تعرف اني بحبها لانها ما لقيتش حد يحبها جيت ليه يا رب عشان الغلبان اللي بيقول ليس لي انسان قلت له وانا اجي لك انسان مخصوص انت محروم تلاقي انسان ده انا اعمل لك انسان واجي لك جيت ليه يا رب عشان الغلبان اللي اتشوه في خلقته اتعمى فجيت اقول له ايه وانا اخلق لك عينين جديد واحل لك اشكالك يبقى سؤال جيت ليه بيتحل في الصام أنا جيت يا ابني عشانك عشان كل واحد وعشان الضايع الضال ده يتمتع بأحلى لحظة إن أبوه بياخده في حضنه والسامرية المعذبة مهلهلة تلاقي واحد بيحبها وبيحترمها جدا والمخلع يلاقي اللي يقومه يخليه يجري ويشيل سريره والحياة ليها طعم والمولود أعمى تتفتح عينيه ويشوف ربنا بعينيه يشوف ربنا بعينيه ادي السؤال ليه يا رب جيت جيت عشانكم عشان كل واحد شوف انت تبع انهي واحد اكتر كلنا العينات دي بس شوف يركب عليك اكتر سامرية انا جاي لك مخلع اكتر جاي لك برضه ما بتشوفش جاي لك ضايع وبعيد وضال ومبهدل وخنازير جاي لك اقع على عنقك واقبلك يبقى هنا اعلان التجسد يعني ايه احنا في الصوم الكبير بنكتشف يعني ايه ربنا وسطينا حاجة كبيرة قوي في لحن بيتقال في الصوم الكبير يمكن بعضكم ما ياخدش باله لحن كده هادي عسكري شوية بعد ما ابونا بيغطي المسبح عشان يطلع يدي تحليل الخدام في الاول في القداس تسمعوا لحن يقول نفس انتي خنيتو اذ قوام كده رتيب وهادي بنقول في ايه أساساته في الجبال المقدسة يحب الرب أبواب صهيون نقعد نتأمل في الجبال الأول لأن الصيام عز الجبال والمسيح صام على جبل يعني الخلوة والسجود في الجبل وبعدين بقية المزمور اللي بنغنيه ده بيقول ايه بيقول أصل صهيون الأم بتقول للكنيسة بتقول يا ناس تعالوا شوفوا اتولد عندي واحد هو اللي خلقني شوفوا العظمة المزمور بيقول كده إنسانا إنسانا ولد في وهو العلي الذي أسسني فكأننا بنقول تعالوا يا جماعة نصلي القداس في الصوم عشان إيه عشان نلمس ربنا عشان نشوف ربنا عشان ناكل ربنا عشان نلزق في ربنا الأم صهيون اللي هي الكنيسة عاوزة تقول للعالم كله صدقوني اللي خلقنا عندي النهاردة ما تضيعوش الفرصة صهيون الأم تقول إنسانا ولد عندي وهو العلي اللي خلقني فيعني لازم تيجوا تشوفوه تعالوا بسرعة قابلوه تعالوا الزقوا فيه تعالوا تمتعوا بيه يجي سؤال مهم كلنا عندنا أحيانا احتياج إلى من يتحد بنا معلش هقولها بشكل آخر في, تح... في احتياج نفسي للحضن الطفل عنده احتياج أبوه يحضنه والزوج والزوجة عندهم احتياج مراتك أو جوزك يحضنك والكبير بيبقى مشتاق لحفيده يحضنه والشخص اللي عايش في وحدة بيحتاج في لحظة إلى من يحتضنه يلمسه لمسة بجد المسيح تجسد عشان يشبع هذا الاحتياج عشان تقول مع المزمور أعظمك يا رب لأنك إيه حضنتني أنت بالتجسد يا رب حضنتني أنت جيت لغاية الدنيا دي عشان أتمتع بلمسة مباشرة حقيقي أحس بإيدك وحضنك والدفى ونفسك الحلو اللي طالع في كلامك ألزق فيك في جسدك ودمك لأن التناول عبارة عن التصاق بالمسيح اتحاد احتضان المسيح نشيد الأنشاد تقول أنا لعريسي وعريسي ليا لا تيقظنا الحبيب عارفين معناها ايه سيبوني في حضنه محدش يقلقنا اعمله معروف زي العيله الصغيره اللي في حضن ابوها كده ومبسوطه ومتكيفه فتقول اعمل محدش يقلقه سيبوني شبعانه مبسوطه وهو شايلني كده وانا في حضنه مش عاوزه حاجه خالص مزمور يقول اما انا خير لي الالتصاق بالرب عشان كده طول الصوم نقعد نتناول بنتناول ليه جعانين حضن جعانين لزقة في ربنا جعانين اللمسة وكل ده بيتحقق فعلا جوه الصيام وكل ده نتيجة ايه تجسد وحل بيننا آخر معنى إعلان الأبدية في الصوم الكبير لقينا ربنا بيعلن عن أبوته يقول أبوكم ما تعولوش هم حاجة مسؤول عنكم ويعلن عن رحمته صدقوني خطاياكم هتصرف فيها ما تشغلوش بالكم ويعلن عن تجسده جيت لكم انسان عشان ما حدش يقول لي هجي لك ازاي انا جيت لك انا وبقيت زيك وعارف همك كويس وتعالى في حضني اخر اعلان انا جيت لكم يا ولاد عشان اخدكم معايا فما تسيبونيش ما تسيبوش ايدي اعلان الابديه هو احنا بنصوم ليه عشان نروح السما بنصلي ليه عشان نروح السما بنسجد ليه عشان نروح السماء بنتناول ليه عشان نروح السماء بنقرا الانجيل ليه عشان نروح السماء كل حاجة في حياتنا بنعملها عشان المسيح قال لنا ايه تعالوا معايا على السماء انا جيت الارض عشان اخدكم معايا فطول الصوم بتعلن الكنيسة المحطة الاخيرة بتقول القطر رايح على فين السكة ماشية ازاي بتقول لولادها انتوا مش دخلتوا عندنا هنا عاوز اقول لكم الفلك ده اخره ايه السكه بتاعتنا كلها رايحه على الحياه الابديه اللي كل ده ايه يبقى تمتع بلا بلا نهايه فاول الصوم سمعنا اعلان مهم اطلبوا اولا ملكوت الله وبر فاول حد نسميه حد الكنوز وساعات نسميه الحد الوحيد الوحيد يعني ايه يعني مفيش طلب تاني اوعى تنشغل بطلب تاني طبعا احنا طول الصوم عمالين نصلي للصحة وللعيال وللفلوس وللقضايا وللمشاكل ولل لا يا ولاد انتم مش واخدين بالكم اطلبوا بس الملكوت والباقي كله عليه ركزوا انتوا دخلتوا الصوم ده عشان تروحوا السماء في الاخر طب نلحق اخر اسبوع نركز اعلان السماء اطلبوا الملكوت لان جاي اديكم ملكوت فقولوا لي هات الملكوت تاخدوا الملكوت بالبساطه دي اطلبوا تجدوا اتاري بيتكلم على الملكوت فساعات لما نطلب فلوس ما يديناش نقول الله الايه غلط لا الايه مش غلط لا مؤاخذه انت اللي ما بتفهمش هو كان يقصد اطلبوا الملكوت تجدوا الملكوت اطلبوا السماء تاخدوا السماء اطلبوا البر الملكوت تاخدوا بر الملكوت ما قالش اطلبوا فلوس تجدوا فلوس يجي الاسبوع اللي بعده يقول كل كلمة تخرج من فم الله كل كلمة في الانجيل تشيلك وتدخلك السماء الآية دي الكلام اللي طالع من ربنا ده ما يديش حياة أرضية بس يدي حياة أبدية فمن أول من تاني أسبوع بتاع التجربة لما الشيطان بيلعبك بالأكل والشرب قول له ابعد يا بعيد خلينا اتغذى بقى كلام الحياة الأبدية أنا عاوز أخد الكلام اللي يدخلني السماء ما أنا أكلت لما اتعميت وبعجز غصب عن عيني أنا عاوز الأكل اللي يدخلني السماء كل كلمة تخرج من فم الله وكأن الكيسة بتقول لك اقرأ كويس لأن ده اللي بيدخل السماء كل لما تاكل كلام ربنا تدخل السماء الأسبوع اللي بعده نسمع خبر حلو أن الميت ممكن يعيش آه ممكن الميت روحيا ممكن يعيش طبعا ممكن النوع الضايع قوي ده منه فايدة من ده ما فيش غير كده ده لازم منه فايدة كان ميتا فعاش خبر الحياة الأبدية السامرية المسيح يتكلم عنها يكلمها عن الأبدية السامرية البطالة اللي ما فيهاش حاجة عدلة يتكلم معاها السماء أيوة طبعا هو عنده غير كده هو دي هديته هي دي فرحته يقول لها عارفة المية اللي أنا بديها أنا بقى مش بس تشبع هنا يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية يعني اللي يشرب المية بتاعتي يتغذى بروحي كده يشبع بمحبتي يبقى فرحان ومتغذي لكن الأهم من ده كله يبقى كده حط رجله في السماء يبقى ماشي معايا على الأبدية ويقعد معايا في السماء للأبد هل بعد ده كله لسه ماسكين في الدنيا دي لو احنا فهمنا الصوم وعشناه وقريناه وشبعنا بال... بال... بكلام ربنا وبقدسات و... صدقوني نحس ان الدنيا بقت على اخر الصوم امتى تخلص بقى والدنيا دي صغيرة قوي بكل اللي فيها السما جميلة وقريبة وواضحة ومستنيانا ويبقى الواحد كده يعني اكسايتد بالسما عشان لما نقف في اسبوع الالام كاننا مع الملائكه عارفين وقت في وقفه ثكتة يجوم دي دي وقفه ملائكه ما تقروا سفر الرؤيا احنا واخدين الكلام من الملائكه غشينه زي ما يوحنا سمعه بالظبط في الرؤيا قال لقيت ال 24 قسيس على أربعة كائنات غير المتجسدين على ربوات الملائكة على اللي لابسين أبيض ما وراهمش غير كده لك القوة والمجد والبركة والكرامة والعزة والسلطان وال... شغالين كده طول الوقت فاحنا بنعمل ايه في اسبوع الالام بندخل عليهم ونقول مش عاوزين نطلع بنشترك معهم مع كل من يسبحك اقبل تسبيحنا نحن ايضا فبنقف بقى قدام الصليب بنقول له احنا مش تبع الدنيا خلاص كفرنا بالدنيا ما لقيناش حاجة عدلة في الدنيا مشتاقين نروح السماء ومفيش حاجة هتوصلنا غير صليبك ودمك و... وعملك وحبك ورحمتك وأبوتك و... فبيجي الهتاف بقى هل بعد ده كله لسه الكرامة فارقة معاك كرامة ايه ما كفاية هل لسه الأكل والشرب واللبس فارق معاك هل لسه الغنى والفلوس فارقة معاك ليه بتأذي روحك ليه بتنزل نفسك من فوق لتحت يبقى كأننا بنقول في الصوم الكبير في إعلانات يا ترى الإعلانات دخلت اتقبلت عارفين لما المسيح مرة قال أحمدك أيها الآب لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال إعلان أبوة الله مخفي عن البهوات العقلاء الحكماء الفلاسفة بتوع الدنيا يقول لك ما فيش ربنا أساس طب خليكم خليكم يا جهلة عاملين فيها حكمة وفلاسفة احنا بقى لينا أب وفرحانين بيه وهنبشر بيه وهنادي بيه وهنقول تعالوا ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب أخفيت رحمتك عن الحكماء أعلنتها لينا إحنا بتوع الرحمة لأن إلى الأبد رحمته هنفضل شايفين رحمته بم... وده الأخبار السارة اللي عندنا ده الإنجيل بتاعنا أن ربنا بتاعنا رحيم لا يشاء أن يهلك أحد الإعلان الثالث أن ربنا جه وجاي جه عشاننا جه يحل مشاكلنا جه يبقى صديق كل واحد وأب لكل واحد وعريس لكل واحد واللصيق بكل واحد وعندنا الإعلان الأخير أنه جه عشان ياخدنا مع السماء ومش مستعد يفرط في واحد فينا ولا يستطيع أحد أن يخطف من يد أبي إعلانات جميلة مين يقبل الإعلانات دي الأطفال الأطفال يعني البسطة يعني اللي جايين فرحانين كده في الصيام وعاوزين طول الوقت يقضوه جوه الكنيسة ما بين إنجيل ما بين تسبيح ما بين سجود ما بين تناول مش عاوزين يطلعوا بره الفلك لإلهنا كل مجد وكرم الأبد أمين كل سنة وأنتم طيبين